السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في الحلقة الثانية من وقفات مع سورة الفاتحة ضمن برنامج آيات تتلى بنكرر أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج إحياء معاني الإيمان تجاه الصور التي نسمعها كثيرا وتمر علينا ونحن لا نشعر بالمعاني المبثوثة فيها العجيب ان الصورة اللي معانا صورة عظيمة بل لا اقول عظيمة هي اعظم صورة في كل الكتب كما تكلمنا في الحلقة الماضية. المرة دي عايزين نتكلم عن المعاني، المرة اللي فاتت حاولنا نتكلم عن الفضائل ومقدمة بحيث انك تبقى عارف خريطة الصورة. ليه مهم انك تعرف خريطة الصورة؟ لأن احنا قلنا ده المجمل، فبالتالي القرآن كله أصلا عبارة عن تفصيل لهذا الفهرس الذي ذكر في اول المصحف هذا الاجمال الذي ذكر في اول القران لذلك انت بتفتح المصحف تلاقي اول حاجه سوره الفاتحه طيب قلنا تاني عشان تركز الخريطه عباره عن ايه ثناء ودعاء وايه بتحدد وجهتك ثناء ثلاث ايات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والايه اللي بتحدد او بتعيد تعريفك كانسان او بتعيد وجهتك وقبلتك اياك نعبد واياك نستعين وبعد كده ايه الطلب يعني دي مقدمه ثناء وبعد كده تعريف عارف لما انت مثلا تكتب طلب الاول ثناء تثني على اللي هتبعت له الطلب وبعد كده انت عايز ايه انت مين اصلا الاول اياك نعبد واياك نستعين ايه هو طلبك والدعاء مالش اسالك الهدايه لا الدعاء فيه تفصيل وده نتكلم عنه ان شاء الله طيب تعالوا بقى نقف بسرعه وقفات مع هذه المعاني عندنا في الاول ثلاث معاني مهمه قبل اياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكل كلمة بتقولها لو أنت عايش المعاني دي في الصلاة يرد الله سبحانه وتعالى عليك فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي أول كلمة بتستفتح بيها علاقتك بالله هي الفاتحة اللي هتفتح لك الخيرات في الدنيا والآخرة أول آية تستفتح بيها الشفاء اللي يصرف عنك السموم أول آية تستفتح لك الطريق أن تحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الحمد كلمة مليئة بالثناء مليئة بالحب مليئة بالخضوع لأن الحمد غير المدح أنت لما بتمدح حد أو بتشكر حد بتمدحه على بعض الصفات الجميلة أو عمل خير قدم خير للناس لكن الحمد هو الذي يستحق الثناء لذاته يعني إيه الكلام ده؟ يعني في واحد ما يحمدش ربنا غير لما توصل له النعمة لكن لو حرم من بعض نعم ما يحمدش ربنا ده اسمه الشكر انك انت لما يجي لك نعمة تشكر الله سبحانه وتعالى مقابل نعمة ده اسمه الشكر لكن الحمد أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أسمائه وجماله وصفاته أن تحمد الله سبحانه وتعالى على جمال خلقه وعلى سعة كونه إنك تنبهر بخلق ربنا سبحانه وتعالى ذلك الحمد لله الحمد وقدمت كلمة الحمد بالألف واللام وإنك بتستغرق في كل ألوان الحمد يعني أنا نفسي حياتي كلها ان انا اشكر ربنا جه صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله انا مجهز محامد ويعني ثناء على الله وعايز اقوله شوف الصحابي جاي مبسوط عايز يثني على ربنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا وان ربك يحب الحمد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت انسان موفق انت وفقت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لواء الحمد يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه يوم القيامه حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عليه بمحامد لم يفتح عليها من قبل عايزك تتفنن في الثناء على الله عايزك تقعد كده تفكر ازاي تثني على ربنا ازاي تقعد تفكر ربنا بيحب ايه وانا اعمله ربنا بيحب سبحان الله وبحمده هقولها ربنا بيحب ان انا اشكره على نعمه هشكره على نعمه ربنا يحب ان انا اتامل في خلقه هتامل في خلقه واثني على الله سبحانه وتعالى انا هتفنن في ده الحمد لله رب العالمين يعني يا رب بعض العلماء قال رب هو مالك طب ما طب ما في في مالك يوم الدين وفي الملك ايه الفرق بين رب ومالك قالوا رب مش بس اللي بيملك الشيء ربنا سبحانه وتعالى مش فقط بيملكنا احنا بنقول انا لله فالله سبحانه وتعالى يملكنا ومش بس يملك الكون لا لا الله سبحانه وتعالى يربي الكون الرب جاي من التربيه يعني الشيء بيكون الاول صغير وبعد كده يكون صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا في كل لحظه بيحتاج الى غذاء يخلق يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق بتكون بذره في الطين ميه تكبر جذور ساق اوراق تخرج الثمر من الذي فعل ذلك والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون الكون كانتا رتقا ففتقناهما ايه اللي عمل الكون ده ايه الكون اللي... ده لما اكتشفوا صوره بس للثقب الاسود العالم انبهر مين اللي خلق الكون ده مين اللي رتب هذه السماوات وهذه الافلاك وهذه الاجرام وهذه المجرات وهذه الكواكب وهذه الشموس وهذه الاقمار بهذا الترتيب مين اللي عمل كده ومين اللي نسق البذره مع الطين ان هي محتاجه غذاء والجذر ينزل في الارض ويجي له الميه من باطن الارض وبعدين يطلع ثمره تكون مناسبه للمعده بتاعه الانسان ياكلها وياتي الورق ياكله الحيوان تكون مناسبه لمعده الحيوان فيتغذى الحيوان فيكبر فيكون اللحم مناسبه للانسان ايه ده ايه التنسيق المبهر ده فاللحمه تنزل في باطن الانسان فيخرج انزيمات وهرمونات مناسبه ايضا لهضم اللحم ثم يتحول الى غذاء يتوزع في جميع انحاء الجسد يتحول الى طاقه ايه اللي رتب ده كله والكون كله قاعد بيكبر وبيتحرك الكون مش ثابت وبيدور في كل لحظه يحتاج الى الله لو تركه الله لهلك السماوات والارض لو تركها الله لهلك الكون لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى يبقى إذا الإنسان لابد أن يستحضر أن الكون وهو في كل لحظة محتاج لربنا فيقول الحمد لله رب العالمين عوالم عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الطيور وداخل عالم الحيوان عالم النمل وعالم النحل وعوالم من الحشرات وعوالم من النباتات وعوالم من الطحالب والبكتيريا والميكروبات عوالم وكل شويه كان يقول لك ده ميكروبات لا ده بكتيريا وفطريات ومش عارف وعوالم مختلفه ايه ده رب العالمين لدرجه ان بعض العلماء قال معنى جميل قوي قال العالم ده اسم زي الخاتم يعني ده الخاتم بيستعمل فالعالم اشبه بالطابع دي علامه فكل هذه العوالم ايات تدل على الله سبحانه وتعالى فالمفروض اي حاجه تشوفها تقول الحمد لله رب العالمين هذا الاله العظيم انت متخيل ان يعني هذا الاله العظيم رحمن رحيم سبحانه وتعالى انت متخيل ان كل صفاته هتكون صفات فيها تعذيب فهو فقط لانه سبحانه وتعالى الذي خلق والخلق ده مش عبث لكن بالرغم من ذلك قبل ما تقول مالك يوم الدين حتى تصل الى يوم الدين امنا مطمئنا بتقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحمه الواسعه الرحيم الرحمه الدقيقه فبعض العلماء قال الرحمن لما تكون محتاج حاجة ضخمة حاجة مثلا زي اسم الرحمن كده في سورة مريم كلها معجزات فيجي اسم الرحمن الرحيم انت محتاج دقائق وتفاصيل في حياتك لذلك العلماء بيقولوا انت محتاج رحمات ضخمة ومحتاج رحمات دقيقة يعني انت محتاج تفاصيل في البيت وتفاصيل مع عيالك وتفاصيل في الشغل ده اسم الرحيم ومحتاج قفزات في حياتك دي بتيجي من اسم الله الرحمن فلذلك بعضهم قال الرحيم جه بعد الرحمن حتى ما يظنش انسان انك تسال الله سبحانه وتعالى في الامور العظيمه فقط لا تسال ربنا سبحانه وتعالى في الامور العظيمه والامور الدقيقه حتى الملح طعامك وحتى الحذاء عزك الله اذا انقطع تطلب من الله سبحانه وتعالى فتطلب من الله كل شيء تفاصيل الحياه في الدنيا والاخره تطلبها من الله سبحانه وتعالى هي دي الرحمن الرحيم تفاصيل حياتك في الدنيا والآخرة تطلبها من الله سبحانه وتعالى هو ده الرحمن الرحيم بعد كده مالك يوم الدين يبقى إذا ده طلع إن الكلام عن الكون والعوالم ورحمة ربنا سبحانه وتعالى ورب العالمين وبيدخل طبعا الملائكة والإنس والجن كل العوالم ورحمات ربنا سبحانه وتعالى المبثوثة في الكون ده طلع إن في حاجة اسمها يوم الدين مالك يوم الدين اختيار ان يوم القيامه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ان يتكلم بهذه الايه مالك يوم الدين كلمه الدين دي هنا مبهره لذلك العلماء حاروا طب ما اسماء يوم القيامه كتير في القران يعني لما تيجي ده بالعكس في كتب اصلا عن اسماء يوم القيامه في القران وعن مشاهد يوم القيامه في القران طب هنا الدين تحديدا قالوا بتجمع معنيين طبعا انا بحاول يعني ايه, إيه الخص اللي العلماء قالوا لان هم اتكلموا في الدين دي كلام كتير بل اهل اللغه لما تكلموا في الدين فصلوا فيها وجابوا الابيات الشعر اللي بتدل على معاني مختلفه لكن احد المعاصرين قال معنى جميل قوي قال الدين بيركز على معنيين مهمين جدا الجزاء والحساب والمنهج بعض العلماء يركز على فكره الجزاء والحساب ويجيبها من الدينونه وانك انت تدان وان انت ستحاسب وان يوم الدين بمعنى يوم الحساب لكن قال طب ما الدين عندنا بمعنى المنهج طب ما انزل الله سبحانه وتعالى لنا دينا يعني فبالتالي انت بتتبع منهج بتتبع دينا قيما مله ابراهيم حنيفا طب ايه الرابط بين الاثنين كيف ستحاسب بدون منهج ما هو معنى ان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك وستخضع للحساب وللموازين والصحف ستقرا يوم القيامه معنى كده ان انت هت... اعمالك هتصحح على منهج فجمعت بين الحساب والمنهج في كلمه واحده يبقى الكلمه دي ترد على كل شبهات الالحاديه كلمه يوم الدين لو امن بها انسان تغير من وجهته وبالفعل كثير من الشبهات في دين الانسان بتقوم على ان هو للاسف يتجاهل الدار الاخره بل اصل من اصول الكفر هو تجاهل الدار الاخره واستقرار الايمان بالدار الاخره في قلب الانسان يحول حياته تماما كتير عايزكم انتوا بتقراوا كده وانتوا بتختموا في رمضان وانت بتختم المصحف بص على كلمه بل كذبوا بالساعه او اعرضوا عن الدار الاخره او كفروا بالدار الاخره شوف المعاني دي هتجد ان تجد مثلا شوط طويل من الكفر وبعد كده ربنا يقول ان هم كذبوا بالساعه وان سبب الكفران والشبهات اللي قالوها والاعراض وحب الدنيا كان بسبب انهم يحبون العاجله او بسبب انهم يذروا الاخره او بسبب ان هم كذبوا بالساعه يبقى عكس ده لو استقر الايمان بالاخره في قلب الانسان كثير من القرارات المصيريه في حياته سيتخطاها بسهوله احنا طابور القرارات المتاخر في حياتنا بسبب ان احنا مش عايشين مع مع معالم الدار الاخره احنا مش عايشينها اصلا احنا بالنسبه لنا الدار الاخره سراب عكس الصحابه قال الله سبحانه وتعالى واصفا اهل الايمان وبالاخره هم يوقنون هم عندهم الاخره يقين وعندهم الدنيا ها سراب احنا عندنا العكس الدنيا اللي انا ماسكها بايدي هي اليقين والاخره سراب مالك يوم الدين او مالك يوم الدين في قراءه متواتره ايضا اي ان هذا اليوم لا يتكلم فيه احد الا الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم احد الا باذنه سبحانه وتعالى في الدنيا فلان بيظلم وفلان بيعلو العرش وفلان بيتصارع ويقتل وفلان يعذب وفلان يملك وفلان يعطي الأوامر هذا كله يزول هذا ملك مجازي عابر ليس له حقيقة دائمة كل هذه الملوك كل هذه العروش ستسقط ويأتي يوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سوف يأتي اليوم كل هذه العروش سوف تسقط مالك يوم الدين يأتي يوم الشمس قريبة من الناس الناس حفاة عراة لا يتكلم أحد هذا المشهد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في الدنيا لكن هذا بيطغى أن رآه استغنى هذا بمجرد أن ملك جزءا من الدنيا بيطغى ويقول يا ربي ويعترض على الله سبحانه وتعالى ولما ويقتل ويعذب هذا سوف المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم مالك يوم الدين مالك يوم الدين بترد على كل الشبهات الإلحادية من الجانب النفسي ليه في شر في الكون ليه ربنا ما بينتقمش من الظالم ليه ربنا سابنا نتعذب واحنا مسلمين ليه ربنا ساب الأطفال تقطع ليه ربنا ساب المسلمين يحرقوا مالك يوم الدين ترد على كل هذه التساؤلات ان العدل الكامل المطلق سوف ياتي يوم القيامه ان هذه الدنيا دار ابتلاءات لان ممكن واحد يقول الرحمن الرحيم ازاي الحمد لله رب العالمين طب انا شفت المخلوقات فاثنيت على ربنا طب الرحمن الرحيم ازاي والمسلمين في السجون الرحمن الرحيم ازاي والاطفال بيعذبوا وبيلقى عليهم القذائف في غزه الرحمن الرحيم ازاي والمسلمين بيتقطعوا الرحمن الرحيم ازاي فيقال لك انتظر لا تتعجل مالك يوم الدين هذه ليست النهاية الدنيا ليست النهاية ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لكن الله سبحانه وتعالى يؤخرهم ليوم لا تشخ... يوم تشخص فيه الأبصار الله سبحانه وتعالى يؤخرهم لذلك اليوم يوم العدل المطلق يوم الحكم الذي لا يتكلم فيه أحد يوم يلقى الكفار في جهنم والمسلمون يجلسون على الأرائك متكئين في الجنة ينظرون إلى أهل الكفر ينظرون إلى من كان يعذبهم مالك يوم الدين كلمة تسكب الطمأنينة لذلك شوف الإعجاز حينما يقول إنسان مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى فوض إلي عبدي آه ما أنا فوضت ما أنا مش خايف مش زعلان من حاجة بتحصل في الدنيا ليه؟ لأن في يوم سآخذ فيه حقي كاملا ممن ظلمني مالك يوم الدين طيب مقدمة حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى أهم اسمين والاسمين بنفس المعنى سبحان الله لأن سبقت رحمتي غضبي كما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم استحضار مالك يوم الدين يوم القيامة دي معاني محوريه في حياتك يبقى لو احنا هنقول في سبع معاني لازم تكررهم في حياتك لازم تكرر الثناء الرحمه وانك تكتسب هذا الخلق بينك وبين الناس الدار الاخره دي من مركزيات الوحي بعد كده تقول اياك نعبد واياك نستعين يعني ايه اياك نعبد واياك نستعين كان المتوقع تقول نعبدك خلينا بس الاول نقول المتوقع ايه وبعدين نقول القران جابها ازاي كان المتوقع لو ده كلام بره القران مش نعبدك كمان كان متوقع نقول نعبده لان انا بتكلم عن ربنا مقام الغيبة أنا بتكلم عن ربنا من أول السورة بقول الحمد لله رب العالمين بتكلم عن ربنا ما قلتش الحمد لك مش بكافي الخطاب أنا مش بخاطب ربنا أنا بتكلم عن ربنا ركزوا معايا في الحتة دي أنا بتكلم عن ربنا من أول السورة بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كأني بقول هو مالك يوم الدين خلاص وبعد كده فجأة ما قلتش نعبده لا وما قلتش نعبدك ده أنا بقول إياك نعبد هنا حصل نقلة عجيبة في السورة العلماء توقفوا هنا وقالوا إيه ده ده بيسموه في اللغة الالتفات يعني أنا كنت بتكلم عن ربنا وفجأة وصلت المقام وكأني أقف بين يدي الله وكأني أرى الله سبحانه وتعالى وأخاطبه وأقول يا رب أنا بعبدك يا رب إيه ده يعني أنا لما قعدت أكرر الثناء على الله وكرر معاني الرحمة وقرر وكرر استحضار الدار الاخره ايماني قعد يعلى يعلى يعلى يعلى لدرجه ان انا وصلت لمرتبه الاحسان فاعبد الله سبحانه وتعالى كاني اراه فاخاطبه واقول يا رب انا بعبدك يا رب ومش بقولها بس كده يا رب انا ما بعبدش غيرك انا ما فيش في حياتي غيرك فهي دي كلمه الكاف بتاعت نعبدك شلناها وحطيناها قدام وحطينا معاها اياه فبقت اياك نعبد يعني يا رب انا ما اعرفش في حياتي غيرك اني عبدك ابن عبدك ابن امتك انا اصلا يعني في سليل العبوديه انا ماليش حد انا عبد وابويا عبد وجدي عبد وامي اما وجدتي اما عبدك ابن عبدك ابن امتك انا ماليش غيرك اصلا هروح لمين اياك نعبد وبدخل نعبد يعني جايز ادخل في عبادك الصالحين جايز انا مذنب ما قلت اياك اعبد بستحضر عبادات المسلمين يا رب دخلني وسطهم يا رب يا رب انا نفسي اوصل دخلني وسطهم اياك نعبد يا رب انا وجهتي ان انا عايز اعبدك يا رب العبوديه الخضوع الذل الانكسار الحب طريق معبد طريق ما فيش فيه مطبات طريق اوامر ربنا كده تمشي عليه بقمه السهوله واليسر اياك نعبد بس ده طلب عالي قوي ما اقدرش عليه يا رب انا بك واليك انا ماليش غيرك فيا رب اياك نستعين وايضا اطلب منك العون على عبادتك سبحان الله يعني انت متخيل انك رايح ولله المثل الاعلى رايح لشركه تقدم مثلا تقول لهم انا عايز اشتغل عندكم بس انتوا اللي هتساعدوني يعني انت هتشتغل عندنا ولا احنا اللي هنساعدك واليه المثل الاعلى هذا لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى تطيعه وتطلب العون منه فيعينك ثم يثيبك على ما اعانك عليه ثم يدخلك الجنه بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى عايز ايه اكتر من كده اياك نعبد واياك نستعين الالف والسين والتاء للطلب تطلب العون لن يعينك احد الا الله اياك نستعين دي دي انا عايزك تعتبرها مثلا قنبله تفجر اي اسباب جواك اي تعلقات جواك بشيخ بعالم بمربي بحد هيفهمك بحد يوصلك اياك نستعين دي تدمرها كلكم ضال كما قال الله في الحديث القدسي الا من هديته اياك نستعين دي تخليك انك انت عايز توصل لربنا به وفقط اياك ان تتعلق بغيره احيانا احنا بنؤتى ان انا متعلق بصوت فلان الحلو وبدرس فلان الجميل وبكتاب فلان لا لا لا دي كلها وسائل واسباب قد تؤتي وقد لا تؤتي قد تؤتي ثمارها قد لا تؤتي ثمارها وإياك نستعين طيب المقدمة ثناء الرحمن الرحيم استحضار معنى الرحمة استحضار الدار الآخرة دي مركزيات لازم أكررها في حياتي إحنا قلنا ده الإسلام في سبع آيات هو ده الإسلام بعد كده أنت مين أنا عبد هتعملها ازاي بالاستعانه طب عايز ايه بقى خلاص المقدمه وعرفت نفسك يعني انا الثناء وعرفتني عايز ايه هذا الطلب الذي اختاره الله لي ان اطلبه اهدنا الصراط المستقيم يا رب انا نفسي انك تهديني يا رب الهدى الدلاله والارشاد برفق يا رب خد بايدي انا غلبان انا ما اعرفش اتحرك لوحدي يا رب يا رب خد بايدي برفق انا ضعيف ال- الهدايه مش اهدنا الى الصراط المستقيم لا اهدنا الصراط يا يا رب خليك معايا طول الطريق الصراط المستقيم ده الكلمه دي عجيبه قوي كلمه كسرت الحواجز بين الدنيا والاخره الصراط ده مكمل لغايه الجنه يعني الصراط ده مكمل من اول لحظه الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وبالشرائع وبالعبادات ومكمل في القبر ومكمل لغايه الفردوس الاعلى لو انت ماشي صح على الصراط المستقيم يعني الفاتحه كسرت الحواجز بين الدنيا والاخره استحضر معايا كده مشهد الصراط المستقيم ده طريق من اول لحظه الاسلام ممتد لغايه الجنه والطريق ده انا مش ماشي عليه لوحدي الطريق ده في ناس سبقتني عليه الانبياء وعلى راسهم محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كده لدرجه ان بعض العلماء قال وبعد كده المهاجرين والانصار وبعد كده اتباع الانبياء وانا بقى ماشي وراه ماشي على الصراط اهدنا يا رب انا عايز امشي على الطريق ده بس ده صعب قوي الطريق ده ممكن اقع من عليه الطريق ده احد من السيف وارق من الشعره والطريق ده في ناس كتير قدروا يمشوا عليه يعني الطريق ده مش مستحيل الناس اللي مشيت عليه مشيت ازاي مشيت بفضل ربنا فبقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم بس الصراط ده صعب هم مشوا عليه ازاي يا رب دول ما عرفوش يمشوا عليه غير لما انت وفقتهم صراط الذين انعمت عليهم انت اللي انعمت مش هم اللي لا لا لا لا ده بانعامك يا رب صراط الذين انعمت عليهم لولا انعامك ما كانوش مشوا وانا يا رب لولا انعامك مش هعرف امشي يا رب انا عايز امشي وراهم يا رب انا عايز احصلهم واخرين منهم لما يلحقوا بهم زي في سوره الجمعه يا رب انا عايز الحق بيهم في امل اه في امل بالدعاء والتضرع وتوحيد الوجهه وتجديد العزيمة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رب أنا عايز أمشي وراهم نفسي أوصل لهم نفسي أوصل لغاية لما أشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض النبي صلى الله عليه وسلم نفسي أوصل لغاية لما أعدي على الصراط كالبرق أو كالريح أو كأجاويل الخيل من غير ما أقع من على الصراط نفسي يا رب أبقى ماشي كده في الدنيا بس أنا بقع كتير قوي انا كل شويه اقع فلذلك يا رب انا بطلب منك كل شويه اهدنا الصراط المستقيم ما بين كل صلاه وصلاه وقعت كتير قوم وقول اهدنا الصراط المستقيم ما بين كل صلاه وصلاه وقعت في ذنوب قوم وقول اهدنا الصراط المستقيم طب الصلوات خلصت قوم في قيام الليل قول اهدنا الصراط المستقيم قوم بعد الفجر قول اهدنا الصراط المستقيم صل الضحى وقول اهدنا الصراط المستقيم هتقع كتير قوم كتير لانك لو وقعت يا اما هتقع كده مع المغضوب عليهم او هتقع كده مع الضالين غير المغضوب عليهم اليهود اللي كانوا عارفين الصح واصروا انهم يعملوا الغلط او تقع مع الضالين النصارى اللي مرضوش يسمعوا اصلا ومشوا بدماغهم مشوا بهواهم فوقعوا في الضلال ففي ناس عايزك تستحضر بقى الختام بقى مشهد الفاتحه النهائي وانت قبل ما تقول امين مشهد طريق بادئ من الدنيا لغايه الاخره مكمل معاك في ناس بتقع هنا وفي ناس بتقع هنا وفي ناس بتقع على الصراط انت شايف ناس عماله تقع اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كل دول عمالين يقعوا وانت مرعوب تقع مش معنى ان انا بقول ان غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ان كده ان احنا مش هنقع لا لا لا انت ممكن يكون فيك اخلاق من اللي بتجلب الغضب والعياذ بالله او اخلاق من اللي بتتسبب في الضلال زي لك وانت بتختم ختمه رمضان بص كده ايه الايات اللي قالت ان ربنا بيغضب على هؤلاء واوعى تعملها الايات اللي ربنا قال عليها ان هؤلاء لا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم احذر منها الايات اللي قالت ان اللي هيعمل كده هيضل ويشقى مين اللي هيعمل كده خد بالك يا رب انا نفسي امشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم انا نفسي امشي ورا الصحابه خايف اقع معقول انسان يدعي الدعاء ده ومستحضر معانيه ويكون بيحب واحد يهودي او يكون قدوته واحد نصراني او يكون قدوته واحد مشرك او يكون منبهر بواحد وثني او يكون بيقلد واحد ملحد معقول واحد يقول يا رب انا خايف اقع مع المغضوب عليهم والضالين ويكون قدوته في الحياه غير الصحابه معقول ده واحد مش فاهم هو بيقول ايه ده واحد مش فاهم المعاني الرئيسيه لذلك عجبني الشيخ ابراهيم السكران لما عمل مقاله اسمها كل المنهج في ام الكتاب كان معنى جميل جدا وركز في الاخر على خطوره الصراط المستقيم وانك انت ممكن تقع يبقى انا داخل الصلاه وبقول الله اكبر انا خايف خايف نفسي ربنا يهديني خايف اقع سبل الضلال كتير كميه الشبهات اللي بنسمعها لا تحصى كميه الشهوات اللي حوالينا كتير بدخل الصلاه في كل مره مستحضر كلمه اهدنا عايز اوصل لها صح عايز مقدمه صح وعايز تعريف صح إياك نعبد وعايز دعاء صح وعايز مستحضر صراط الذين أنعمت عليهم صح وخايف من المغضوب عليهم وخايف من الضالين خايف أقع مش معنى أن ربنا هداك إنك مش هتقع ممكن تقع واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ذلك العلماء بيقولوا إزاي مسلم مؤمن عابد ولي من أولياء الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم طب ما ربنا هداك لا مش معنى كده ان خلاص انك انت فزت حتى تصل الى الفردوس ما انت ممكن تقع انت ممكن تكون من اولياء الله ثم تعجب بنفسك ثم تظن في نفسك ويصيبك الكبرياء والعياذ بالله فتسقط او تتبع شهوه او شبهه فتسقط فلذلك بتكرر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ناس كتير مشيت في الطريق الطريق ده قابل للتطبيق مش مستحيل صراط الذين أنعمت بفضل من الله عليهم غير المغضوب عليهم اللي ربنا غضب عليهم ولا الضالين في الأخير تقول وليست من الفاتحة آمين اللهم استجب لأنك نفسك أن ربنا يستجيب دعائك لذلك صلاة الجماعة تدعي مع الناس وتأمينك يوافق تأمين الملائكة فتهدى وتكرر الدعاء في كل مرة عايزين نخرج من الفاتحة بهذا المعنى انك انت في معاني لازم تكررها في حياتك الثناء على الله سبحانه وتعالى الرحمات الخوف من الدار الآخرة تعريفك بنفسك العبادة والاستعانة طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى استحضار قدوتك صراط الذين أنعمت عليهم الخوف من اللي ضلوا واللي غضب الله عليهم دول سبع معاني لازم تكررهم في حياتك كل معنى من دول محاور أفردت بقى بعد كده في القرآن المغضوب عليهم قصص ذكرت في المصحف الضالين قصص الثناء قصص المجمل السبع آيات فصل تفصيلا في المصحف بعد كده وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه اختصر لنا معاني المصحف ومعاني الكتب السابقة في هذه السورة فنشكر ربنا على هذه النعمة أن احنا نتعلم سورة الفاتحة نقرأها من تفسير نستحضر المعاني ونكرر دائما ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الهداية وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى السير في هذا الصراط المستقيم وأن يتقبل منا أعمالنا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته